اللؤلؤ والمرجان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله سعدت بلقائكم وجئت مخصوصا حتى ألقاكم وأسعد بالحديث معكم أحبتي في الله التعاون التعاون لا يستطيع إنسان أن يحيا من غير أن يتعاون مع غيره الكون كله يحيا بهذه الطريقة يعني إيه ما فيش أرض بدون سماء للماء في السماء والزرع في الأرض فلازم يلتقيان في تعاون معا الشمس والقمر لابد وأن يتعاونا الشمس تبعت ضوءها للقمر ثم يعكس هو ضوءه إلى الأرض الناس يتعاونون منهم غني وفقير ومنهم بصير وضرير ومنهم سميع وأصم منهم عاجز ومنهم قادر فلا بد من التعاون لازم يكون في تعاون التعاون لابد أن يكون بين العالم والجاهل بين الصغير والكبير بين القوي والضعيف ده لازم بين الطبيب والمريض بين المحتاج والمستغني لازم يكون في تعاون من غير تعاون يستحيل وجود الحياة حتى الأغنياء محتاجين لتعاون الفقراء معهم حتى لو إنسان غني محتاج حد يخدمه محتاج حد يطبخ له محتاج حد يقود له سيارته محتاج حد يشيل له القمامة بتاعته حتى لو امرأة غنية وقوية محتاجة حد يساعدها في بيتها ينظف لها شقتها يرعى لها أولادها مهما كان الإنسان ما يقدرش يستغنى عن اللي حواليه أبدا سواء كان اللي حواليه دول بشر أو غير بشر سواء كانوا بشر أو غير بشر ما يقدرش يعيش من غير ما يتعاون مع غيره الكون كله على هذا الكلام على هذا الاعتبار على هذا الأساس ما فيش حياة تصح بدون التعاون أبدا عشان كده مسألة التعاون دي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وتعاونوا بس تعاونوا على ايه مش بتتعاونوا على كل شيء وإنما تتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يبقى حضرتك هذه القيمة لازم تكون مستحضرها لازم تكون عارفها ولازم تكون حاسس بيها ولازم تكون مدركها انك لا يمكن تعيش طول ما انت لوحدك الانسان الذي يريد ان يعيش وحده اضافة الى انه مش هيقدر يعمل كده هو عنده سوء تصور ده هو, هو مش فاهم الحياة ماشية ازاي هو مش عارف انه انه مش ممكن يستغنى عن اقل اشياء في الحياة يعني ما يقدرش يستغنى عن المية ما يقدرش يستغنى عن الهواء ما يقدرش يستغنى عن الغذاء ما يقدرش يستغنى عن الدواء الكلام ده الكلام ده يعني امور ثابته لذلك النبي عليه الصلاه والسلام من من اسباب من اسباب او نقول من علامات نصر الله له انه جمع عليه من يتعاونون معه على الخير قال تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فالتجمع المؤمنين وتناصرهم وتناصحهم وتعاونهم أمر لابد منه ما ينفعش تعيش لوحدك ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط اللي اتولد وعايش لنفسه وعايش لرغباته وعايش لأهوائه وعايش لتحقيق أهدافه الشخصية فقط ده شخصية لم تستحق الولادة أساسا وهيعيش طول عمره لوحده وهيموت لوحده ولن يحصل في هذه الحياة إلا ما يخص نفسه كان فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول من عاش لدينه من عاش لدينه يرجو رضا ربه عاش كبيرا ومات كبيرا ومن عاش لهواه عاش صغيرا ومات حقيرا من, من عاش لربه عاش كبيرا عاش كبيرا ومات كبيرا ومن عاش لهواه عاش صغيرا ومات حقيرا صدق صدق وجزاه الله خيرا أحبتي قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان احنا أول شيء نفهم ان مفيش حاجة مفيش حاجة اسمها انك تعيش لوحدك مفيش حاجة اسمها انك هتقدر تبني هذه الحياة سواء كان لنفسك او لغيرك الا بالتعاون مع غيرك وزي ما بقول لك سواء كان بشر او غير بشر وهنكمل موضوعنا بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله ازيك يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين و- الحمد اتفضل لله في الله أحبك الله اتفضل يا أستاذ محمد
اني احبك في الله أحبك الله الله يبارك فيك الله يخليك يا شيخ امين بالله عليك سلم لي على الشيخ محمد حسان والشيخ ايمن صيدح والشيخ محمود المصري اني احبهم في الله والله العظيم ربنا يكرمك يوصل إن شاء الله فأحبتي مسألة التعاون دي أنت لازم تكون متأكد إن مفيش حياة من غيرها ليه؟ لأنك مش هتقدر تعمل كل حاجة في الدنيا لو اشتغلت شغلة واحدة مش هتقدر تشتغل كل شغلانات لو انت عملت شيء واحد مش هتقدر تعمل كل حاجة فلازم غيرك يتعاون معاك وانت تتعاون مع غيرك وتبقى ترس في مكنة الحياة تبقى عارف انك عضو في في هذه المجموعة المنظمة المنتظمة لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيوضح تعاون المخلوقات تعاون مخلوقات آه، في في اسعادك في اسعادك قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به شوف الماء ينزل على الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال بعدها قال وسخر لكم يعني إيه؟ الحاجات دي بتتعاون معاك أساسا المخلوقات دي بتتعاون معاك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار كل المخلوقات ده إهي بتتعاون مع بعضها ثم تتعاون معاك وتخرج لك أفضل ثمار مين اللي خلى هذه القيمة وهذا المعنى وهذا الأساس في الحياة عشان انت تسعد ربنا سبحانه وتعالى ما تجيش انت بقى بعد ده كله تقول لا انا مش هتعاون مع غيري انا هعيش لوحدي مش هينفع صدقني مش هينفع ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله ان احبك في الله احبك الله ازيك يا استاذ احمد الله يخليك والله احنا من المعجبين بالبرنامج بتاع حضرتك والله الله يبارك فيك والله برنامج رائع الله يكرمك الحمد لله انا عايز اسال يعني يا شيخ امين الماده الوثائقيه بتاعت البرنامج دي بيجيبها بيجيبها من فين؟
من عند ربنا صدقني ربنا بيبعتها لنا وسبحان الله العظيم يعني من حيث لا نحتسب وفي إخوة و- و- وناس أفاضل بيتعاونوا معانا وبيبعتوا لنا اللقطات النادرة في في اللي موجودة عندهم سواء كانت وثائقيات أو مواقف طريفة زي جزاه الله خيرا أخونا الكريم أخ رجب بعت لي من الغردقة لقطة لقطة الديك اللي كان بيقول الله وأنا بشكره وجزاه الله خيرا ولو في أي أخ أو أخت آه، يملكوا وثائقيات جيدة يا ريت يتصلوا بيا وبإذن الله عز وجل هنطلعها معانا في البرنامج إن شاء الله آه، ويا ريت إذا كانوا عندهم ياخدوا رقم من الكنترول إن شاء الله سبحانه وتعالى آه، معانا اتصال آخر
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سيد الشيخ أمين أيوة بارك الله فيك يا شيخ أمين وفيكم أنا بحبك في الله أحبك الله والله يسلمنا على الشيخ محمد حسان آه، كتير السلام يعني يوصل إن شاء الله أخونا وحبيبنا في الإسلام الله يبارك لنا به إن شاء الله آمين يا رب العالمين آه والله وجميع ال- العاملين كلها على قناة الرحمة
يوصل إن شاء عشان الله انتوا رحمتونا بحاجات كتير كتير كتير الله يكرمك الله يبارك فيك يا عم الشيخ أمين جزاكم الله خيرا شكرا شكرا شكرا سلامتنا لكل أهلنا في الأردن ولكل حبايبنا سواء كان مصريين مغتربين يجوا بالسلامة إن شاء الله آه، معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله
ايه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس يا شيخ امير الحمد لله ازيك يا لقاء
الحمد لله
ممكن تعلي صوتك شوية يا لقاء
اه طيب علي صوتك ها
بحب البرنامج بتاعك وأنا كمان بحب
طب تعالى عندنا
يعني متشكر جزاك الله خيرا يا لقاء على يعني على دعوتك الكريمة آه، وإن شاء الله بإذن الله معايا يا إخواني فمسألة التعاون دي آه، م- مفروغ منها انت ان كنت يعني صاحب اشرف وظيفة في الدنيا فانت محتاج لاحقر الوظائف في الدنيا عشان تساعدك انت لو كنت يعني امير سلطان محتاج اللي يحيك لك ثيابك انت مش ترزي فمحتاج خياط يحيك لك ثيابك ومحتاج طباخ يطبخ لك طعامك ومحتاج آه، آه، آه، يعني آه، جزمجي عشان يعمل لك حذائك محتاج طبيب علشان يعالجك محتاج الكلام ده كله مفروغ منه مفروغ منه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون بيعمل أشياء كبيرة أشياء كتيرة يعني إيه يعني أنت لوحدك لما تعمل حاجة تقوم ممكن تاخد ت- ت- تعملها بشكل كويس ممكن لكن لو عملتها مع غيرك تاخد أكبر بكتير جدا سواء كان دنيا أو آخرة يعني بناء سد بناء كوبري بناء عمارة ها حرب أنت محتاج تعاون كل الناس اللي حواليك معاك آه، فتخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى ي- يرسخ لك هذا المعنى ويثبته لك من خلال من خلال انك انت مش هتؤجر اجور عظيمة في الدين الا مع جماعة الا مع الا مع تعاون الا مع ثبات الا مع تكافل يعني ايه يعني مثلا صلاتك لوحدك باجر بدرجة صلاتك في المسجد مع الجماعة 25 ضعف او اكثر العمل الصالح مع الجماعة تقعد تتدارس القرآن مع إخوانك في المسجد تحفك الملائكة وتهبط عليك الرحمة ويذكرك الله في من عنده التعاو التس... السلام في أكتر أسهل من كده أبسط من كده السلام إنك تسلم على أخيك بيدك قال النبي عليه السلام ما, تص... ما التقى مسلمان فتصافحا إلا تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما من قبل أن يتفرقا من قبل أن يتفرقا معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أستاذ سعيد كيف حالك يا شيخ أمين الحمد لله مشتاقين لك والله الله يبارك فيك
وجزاك الله خير وجزاكم الله ي... الله يعزك يا شيخ أمين آمين والله يا شيخ أمين نفسي نكلم الشيخ محمد حسان بس آه، مش عارف كل ما يجي نتصل النمرة ما بتجمع معي سبحان الله آه، يعني حاول إن شاء الله ربنا ي- يكرم يعني بإذن الله معنا السلام عليكم يا كريم عليكم السلام ازيك يا شيخ امين الحمد لله ربنا يحفظك يا شيخ امين الاخ يقوم يدخلنا عليك مشوار
نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا شيخ أمين أهلا وسهلا
عامل ايه يا من شيخ أمين الحمد لله أبو إبراهيم منور الشاشة أي والله الله يكرمك يا أبو إبراهيم والله منور ج- الشاشة وزيدنا نور والله الوجه الحلو كده والله الله يكرمك هتبسط أنا أنا عاوز قناة الرحمة دي تبقى فوق سيدة العالم كله إن شاء الله
اي والله هذا والله لا- الكلام ده نسمعه زي العسل والله العظيم الواحد قلبه اتملى بالايمان الله يكثر من امثالكم يا شيخ الله يكرمك يا تقوى أبو.
وايمان الله يكرمك.
والمسلمين ان شاء الله بخير في جميع العالم امين
الله يديكم الصحة إن شاء الله ويبارك فيكم وادعي لنا يا شيخ بالهداية الله يرضى عليك ربنا يكرمنا اياكم واحنا عشان كده احنا برضو بنقول من هنا لازم كلنا نتعاون نتعاون مع قناة الرحمة نتعاون بالكلمة الطيبة نتعاون بنشر التردد نتعاون بتثبيت بعضنا البعض واذا كان الاخ شايف خطأ في اخيه لازم يتناصح ولازم يتكلم ولازم يتكاتف ويحط ايده في ايده ما يسيبوش ما يسيبوش ما يهملوش ما يرميهوش ما ينفعش لو أن إنسان طلب الكمال الكمال لله وحده حتى لو شفت خطأ في أخيك استره وانصحه وسدده وخب بإيده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشر عشان كده لازم نتعاون نتعاون مع قناة الرحمة ونتعاون مع القناة الإسلامية ونتعاون مع الكتاب المسلمين ونتعاون مع ال- العلماء والدعاه ولازم ناخد بإيد بعضنا البعض سبحان الله العظيم دي اختبارات وابتلاءات ولازم ننجح فيها ولازم نتخطاها عقبات لازم نتخطاها و- وما ما نقفش قدامها ها والحمد لله سبحانه وتعالى الذي آه، يمن ويفضل وينعم ويجزل سبحانه وتعالى الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أبقى قناة الرحمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويسددها هي وكل من يعمل لدين الله سبحانه وتعالى وألا يكمم فمن ينطق باسمه سبحانه وتعالى ولا يشل لسانا يذكره ويدعو إليه سبحانه وتعالى أبدا ما هي أحبتي فالتعاون لو أنت عملت عمل صالح لوحدك قد- قد تؤجر ولكن لما تعمله مع إخوانك ها صدقني لما تعمله مع إخوانك حتى لو كان نيتك ووجودك معاهم مش زيهم وصلاحك مش قدهم مش في نفس مستواهم ممكن ربنا يقبلك بسببهم عشان تعرف قد ايه التعاون على البر وانك تبقى مع مجموعة طيبة تضع نفسك فيما في بينهم ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما اعطاهم يا اخي سبحان الله العظيم حضر رجل مسجد في المسجد مجلسا للعلم فقالت ال- فقالت الملائكة يا ربي ها يا ربي إنهم يذكرونك ويسبحونك ويهللونك قال ما يرجون قالوا يرجون الجنة طيب ومما يتعوذون خايفين من إيه قالوا من النار قالوا أشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا يا ربي فيهم فلان عبدك فلان أتى لا لشيء ما جاش عشان حاجة إلا لحاجة يقضيها كان محتاج واحد منهم أو كان عايز حاجة جه لقاهم بيتكلموا بيذكروك قاعد مستني يقضي حاجته قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم آه، وتلاحظ ان كلب اصحاب الكهف اصابه ما اصابهم يعني هم ناموا نام معاهم آه، ليه لانه صحبة اهل الخير خير صحبة اهل الخير خير خليك مع الجماعة المسلمة خليك مع الجماعة الصالحة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يا مرحبا
السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ سيد يا مرحبا عم الشيخ أهلا وسهلا
بارك الله فيكم
أيوة أيوة السلام عليكم أستاذ سيد ال- يا مرحبا شيخ بارك الله في قناة الرحمة آمين يا رب العالمين آمين يا رب وينصر قناة الرحمة دائما إن شاء الله آمين
ادعي لنا يا شيخ احنا في الغربة ادعي لنا احنا يعني ادعي لنا والله احنا لما بنسمعكم والله الإيمان بيرجع في قلوبنا تاني
ربنا يبارك فيكم والله م- الإيمان بضعف عندنا الإيمان ما بنسمعكم الإيمان بيزيد في قلوبنا الله يبارك فيكم يا رب
يا رب وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل واحد منا معينا لإخوانه مسددا لهم آه، آه، متعاونا معهم لازم كده يا إخواني لازم نضع يدنا في يد بعضنا البعض ولازم ننشر الخير لازم كده لازم التعاون شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله اللي هو بيتعاون على الإثم والعدوان كان له من الوزر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا يعني عايز أقول لكم إن لو واحد مثلا علم واحد الصلاة والرجل ده صلى طول عمره علم أولاده الصلاة طلع منهم واحد نا- صالح أو عالم بدأ ينشر الدين وبدأ تخيلوا ان الأجور كلها في صحيفة الرجل الذي علم هذا الرجل الصلاة هو ما كانش متخيل ان كل الناس دي هتصلي ما كانش عارف ان كل الناس دي ممكن يطلع منها علماء ودعاة ومصلحين وكان اساسه الكلمة الطيبة اللي قالها له انه يحضوا على دين الله سبحانه وتعالى يحضوا على الصلاة يحضوا على ذكر الله سبحانه وتعالى إيه، إيه، يحضرني قصة يعني كده جميلة وصغيرة بس إيه، هقولها لكم بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أمين بارك الله فيك الحمد لله وفيكم وجزاك الله خيرا نشكرك على هذا البرنامج المفيد القيم بسم الله ما شاء الله الله يكرمك يا أم محمد.
ونشكر العاملين في القناة والذين من وراء الكاميرات وخاصة الأستاذ المخرج وعلى اللقطات اللي بتجيبوها لنا بسم الله ما شاء الله الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم والله يا شيخ أمين آه آه، لسه ناس كتير لم يعرفوا التردد الجديد وبننشره بقدر الإمكان أمم.
ربنا باذن الله يثبت خطاكم انا كنت من اسبوع في مر... يعني جايه من مصر من اسبوع راجعه وكان في ناس كتير آه، طبعت آه، يعني كتبت التردد على اوراق كتيره واديتها زوجة اختي مراقبه في المدرسه يعني تراقب فاديتها ت- توزعه على الطلبه اللي هي بتراقب عليهم فباذن الله في تقدم وفي سداد باذن الله وربنا يرزقنا واياكم الاخلاص والسداد وربنا يوفقكم آمين.
وسلامنا للشيخ محمد حسان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ده احنا التردد يا جماعة بتاعنا سهل جدا 10 8 7 3 آه، آه، آه، و و- و- ده ده التردد الرأسي 10 8 7 3 معايا والترميز 2500 2500 اه 27500 معايا ف 27500 يا اخواني يعني ده نتعاون في نشره نتعاون في نشره ونكلم الناس عليه وحتى اخواننا بتوع الوصلات آه، آه، لان في ناس كتير ب- بتتفرج على آه، آه، الدش م- مش بدش خاص بيهم ولكن بوصلات انا يعني اشجع اخواني الذين آه، لهم وصلات انهم ينزلوا ال- ال- ال- التردد الجديد علشان آه، اخوانهم يشاهدوا و- ويستفيدوا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في صحائفنا وصحائفهم وجزاهم الله خيرا والدال على الخير كفاعله معنا اتصال اخر من ليبيا السلام عليكم استاذ جمال وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ يا مرحبا كيف حالك؟
الحمد لله شن حال صحتكم حالكم باهي؟
الحمد لله
وال- آه، ان شاء الله ربي ينصركم وينصر قناه الرحمه لكل ويسدد كل آه، يعني ما يخليكم عقبات في طريقكم ان شاء الله امين يا رب العالمين شنو حالكم حالكم انا عندي سؤال يا شيخ والله, اتفضل
والله تو احنا تو انت عندك علم يعني ب آه، بالعيون يعني اللي طالعه من الارض
نعم العيون يعني اللي يقول لك عين مثلا هذه تشفي حد وتشفي وتدير وتطلع الامراض عين عين ماء عين ماء يعني او بحيره اللي يقول لك عين هذه مياه، عين تشيلها مياه.
يعني تشفي وكذا نعم
ايه قصدي هذه آه، قصدي هذه يعني شنو حد يؤمن بها يعني ويمشي لها والله يعني ما في ان الكلام هذا باطل يعني ما ما فيش منه يعني.
خد بالك آه، س- سواء كان مياه او اشجار او ثمار او حتى عسل نحل او شرطة محجم او اي نوع من انواع آه، ال- الادوية هذا الدواء لا ينفع ولا يضر الا باذن الله سبحانه وتعالى كان جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك قال له حتى أنا الرقية فيها شفاء آه، لكن لا لا تؤثر وليس فيها شفاء إلا بإذن الله أنت معايا يا أستاذ جمال؟ معايا؟ لا لا لا يشفي أحد إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ماء زمزم وماء زمزم هو أطيب عين ماء وجدت على وجه الأرض آه، آه، أطيب أطيب ماء وجد على وجه الأرض ها ولكن هل يشفي هل يداوي لا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ها والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من داء إلا أنزل الله له دواء ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإذا صادف الدواء الداء الدواء فإذا صادف الداء الدواء برئ بإذن الله برئ بس برضه فين بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى أحبتي آه، آه، أنا عايز آه، أوريكم شيء في التعاون على البر والتقوى الحقيقة قبل ما الحلقة يعني ي- يجري بنا الوقت أكثر من هذا تعالوا نشوف منظر في في التعاون على البر قبل ما نشوف المنظر أنا هقول لكم بيتكلم عن إيه آه، في أعماق البحار تحت خالص زي ما هنشوف كده في أرض في قاع البحر منظر لم يره أحد منا ولكن شاء الله أن يلتقط ك- كوثائقية حتى نراه لتشهد سبحان الله العظيم لتشهد بعظمة الله وجلال الله وجمال الله كيف أنه رزق المخلوقات التعاون على البر والتقوى التعارف فيما بينها وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا مش لتق... لتتقاتلوا لتتضاروا فيما بينكم ليؤذي بعضكم بعضا أو لحصار شعب مسكين أو لضرر آه، قنوات فضائية ل- لا تقول إلا قال الله وقال رسوله لا لا وإنما للتعاون على البر والتقوى آه، سمكة و... وجمبري الجمبري ده نوع من أنواع الجمبري أعمى هذه يعني ال- المخلوق ده أعمى هذا المخلوق الجمبري بيعرف يعمل بيوت بيعرف ي- يحفر حفر ويعمل بيوت كهوف داخل البحر السمكة ما بتقدرش تعمل كده فعملت ايه جات له فهو يحفر لها المكان ويسكنها وهي تحميه من أعدائه لأن هي بتشوف وهو ما بيشوفش هو بيعمل لها البيت فيسكنها وهي تسكن معاه وتأمنه تدله على أماكن أكله وتدله على م- أماكن أمانه وهيتوه منها في البحر هتروح تجيبه وتعالوا نشوفوا ازاي بيتعاونوا فيما بينهما سمكة وجمبري أعمى وبيتعاملوا ازاي في قاع البحار اتفضل يا استاذ محمد ادي السمكة شو ادي الجمبري اللي جنبها ده هو اللي حفر هذا المكان شوف هو ده اعمى ما بيشوفش وادي السمكة صاحبته تعالوا نشوف بيتعاونوا ازاي على ال- على البر موجودين مع بعض ايه المانع ان احنا نتعاون فيما بيننا ونعمل حاجة كويسة رب لنا الخلقات شوف ازاي قال الجمبري السمكة طالعة لترى في عدو جاي في حد هيهجم و- و- وبتخدمه وبتوفر له سبل الأمان عشان هو يشتغل وهو مرتاح شوفوا ازاي هو بيطلع عامل زي اللودر طالع بيشيل آه، ال- ال- الرمال وبيحفر طلع الصخور من تحت حتى يصنع كهف عشان يعيشوا فيه من خلقا حسن يا رب لنا الخلقا شوفوا ازاي عمال ينظف ويعمل كده وهي قاعده حارسه تحرسه وتامنه وخدوا بالكم هي المكان اللي هي هتقف فيه هو ما بيتحركش الا فيه شوفوا زي هي طلعت بره هو كمان طلع بره شوفوا ازاي هتطلع تاكل وشويه وهتدله على مكان الاكل عشان يروح ياكل سبحان الله العظيم شوفوا ازاي شوية هتلاقوه هو كمان وديته للأماكن اللي المفروض ياكل منها أعمى شوفوا ده أعمى لا يرى أعمى لا يرى ده المكان اللي المفروض ياكل منه أهو شوف هيبدأ ياكل شوفوا بيدخل عشان هو عارف انها هي بتأمنه شوفوا ازاي
أضفيت على شوف دلوقتي هو هيتوه يعني هيمشي يبعد شوية شوفوا ازاي بدأت المخلوقات هتبدأ هتبدأ تستفرد بيه آه، فهو خايف هو مش عارف دلوقتي هو فين هو نفسه مش عارف شوفوا السمكة هتشفق عليه ازاي شوفوا نرجع ورا بقى شوية شوفوا السمكة اشفقت عليه خافت لحسن حد يضره خرجت له شوفوا ازاي هتلمسه بجسمها طمنته كده اول ما حس بيها اطمن شوفوا هترجع بظهرها هترجع بظهرها هو بيلمسها بقرون استشعاره يبدأ يرجع شوفوا ازاي رجعت له في الجحر عشان تدله عليه شوفوا ازاي اهو شوفوا ازاي لمسها عرف ان هي دي صاحبته اللي بتطمنه اهو شوفوا ازاي ارجع ورا ارجع كمان ورا ارجع ورا ادخل بيتك اطمن خلاص طمنته ووصلته لحد بر الامان ورجعت عشان تدخل معاه رجعت عشان تدخل معاه ويعيش مع بعض في تعاون وبر وسلام وامان التعاون التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اللقطه اللي جايه لقطه اخرى بت- بتدل على عمل الفريق يعني ايه عمل الفريق يعني انت ممكن لما تشتغل لوحدك تنجز شيء لكن لما تشتغل مع غيرك الفريق بيكمل بعضه بعض النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن يشد بعضه بعضا كأنه بنيان مرصوص أو قال كالبنيان المرصوص الحقيقة ال ال ال ال المنظر اللي جاي منظر لفريق من الدلافين أسماك الدولفين وهي أسماك ذكية جدا منظمة جدا رقيقة جدا بتتعامل مع بعضها بشكل فريق النوع ده من الدلافين بيصطاد مع بعضه علشان يعني يتعامل مع كل شيء بشكل فريق وبشكل جماعي راحوا لأحد المياه ال- الصافية جدا وعملوا حيلة مع بعضهم واحد منهم عمل آه، آه، يعني شكل معين على شكل دائري عكر المية وساب جزء منها صافي في وسط الدايرة وبدأوا يصدروا أصوات فبدأ السمك يجري السمك الصغير يجري وينط ويقفز داخل الدايرة التي فيها الماء الصافي علشان علشان الفريق كله يتجمع ويبدأ ياكل مع بعضه الأسماك اللي ح- ال- ال- اللي هتقفز ده اهي من الحيلة اللي عملها هذا الدولفين ويتعاونوا فيما بينهم علشان ياكلوا ويشبعوا ويعيشوا مبسوطين تعالوا نشوف العمل الجماعي والتعاون على على الخير وعلى آه، جلب الرزق ممكن يعمل قد ايه فرق في آه، الحصول على هذا الرزق هنشوف اتفضل يا استاذ محمد ده ال- المنظر من اعلى شوفوا ازاي ميه صافيه جدا ادي فريق الدلافين فريق ذكي ومنظم وجماعي ما بيكرهش بعضه ما بيتنافرش مع بعضه كله ماشي بشكل منظم ومنسق هيبدأ واحد فيهم اللي هو ال- القائد هيبدأ يرسم خطة لصيد الأسماك شوفوا ازاي هيبدأ الدولفين اهو يخبط بديله ويحك بجسمه عكر المية عارفين موضوع اللي بيصطاد في المية العكرة هو ده عمل ايه عكر المية عمل دايرة بشكل يعني دقيق أهو شوفوا ازاي بيضرب بديله ويحك بزعنفه في ال- في- في قاع البحر وعمل عك... تعكير للميه طبعا السمك ال- ال- الصغير آه، ما بيروحش في حته عكره بين- بيدخل في الاماكن الصافيه شوفوا ازاي اهو والباقي فين الباقي هيجوا دلوقتي علشان يقفوا حول الدايره ال- ال- اللي هذا القائد عملها اهو شوفوا ازاي وقفوا اهو وقفوا مع بعض اهو شوفوا ازاي بدأ السمك الصغير يقفز وبدأوا ياكلوا ببسا- ببساطة وسهولة معايا شوف التعاون شوف التعاون بيعمل ايه و هنشوفه ازاي واصطاد بقى وكل براحتك خالص و اهو شوفوا ازاي التعاون التعاون بيعمل فرق في الحياة وسهولة وتوفير في الوقت وفي الجهد شوفوا ازاي شوفوا ازاي ال... ال... هو ما بيتعبش نفسه شوفوا ازاي بياكل اهو شوفوا والسمك بيجي له لحد عنده يا سلام بيقفز ولا افضلها حارس مرمى يمسك السمكة شوفوا زي كلوا بسطوا شوفوا زي راجعين مبسوطين وأد- وادي الدولفين الكبير بتاعهم بيعوم على ظهره يعني بيقول لهم عمل جيد مبروك يا اولاد آه، آه، على الاكله كويسه ده اهي تعالوا بقى نرجع مبسوطين ونقضي يوم جميل ف فيا اخواني آه، مسألة مسألة التعاون دي لازم تكون لازم نكون على بينة ان التعاون ده امر لابد منه ما ينفعش تعيش حياتك من غير تعاون ومن غير حب ومن غير تآلف ما ينفعش ها عشان كده احد النعم التي عددها الله على نبيه وعلى المؤمنين قال تعالى هو الذي ألف قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم التنافر والتباغض بين المسلمين التنافر والتباغض بين المسلمين من أكبر الصفات التي تمحق الدين مش بتمحق الدين فقط عند العاصي أو حتى عند المكروه أو المبغوض لا وعند المبغض الآخر وعند المبغض ايضا يعني لو اخوك غلط تفضل تكرهه وتحقد عليه وتحسده حتى تفرح بالمصائب التي تصيبه لا والله هو وان كان خسران بمعصيته او بتفريطه انت هتبقى خسران اكتر منه لما تبغضه وتكرهه وتحقد عليه وتحسده وتفرح في مصيبته ها النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ها المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه تفرحش أخوك أصابته مصيبة ما تفرحش ما تفرحش قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري أو مما ابتلى به أخي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قل اللهم عافيه ولا تبتليني قل اللهم عافيه ولا تبتليني أحبتي اللي, اللي, اللي يشمت في مسلم يا اخواني الشماتة دي في المسلمين ليست من علامات الاسلام اساسا ها ال- ال- الشماتة في المسلمين من علامات ولا اعاذ بالله تعالى من علامات الكفر ان تمسسكم حسنات تسؤهم وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها ما ينفعش ما ينفعش تشمت في اخوك المسلم بالذات اذا كان داعي وبالذات اذا كانت قناة فضائية وبالذات اذا كان حد قائم على شيء من دين الله ما ينفعش ما ينفعش تشمت فيه وما ينفعش تستغل فرصة هو وقع فيها بالذات لما يكون عدوه هو نفس عدوك ما ينفعش ما ينفعش يا اخواني والله العظيم مرض شماتة القلوب في المسلمين ده مش من امراض المسلمين ده من امراض الكفرة ومن امراض المشركين ومن امراض اليهود اليهود بيفرحوا بال- بالمصائب اللي بتصيب المسلمين وبيفرحوا ب- بأي مشكلة بتحصل لهم دي من علامات اليهود ها لازم نتعاون مع الكل ولازم نساعد الكل ولازم ولازم نغير على الكل تغير على اخوك اللي هنا زي ما بتغير على اخوك اللي في غزة وتغير على اخوك في كل مكان زي ما بتغير على ابنك على ابنك لا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ما ينفعش اساسا ما ينفعش ما يم... اكلته يما اكل الثور الابيض او الثور الاحمر ما ينفعش ما ينفعش انك تبقى آه، آه، عشان في امان وعشان مبسوط انك آه، انك تشمت في اخوانك ها النبي عشان قال اياكم والحالقه اياكم والحالقه قالوا وما الحالقه يا رسول الله يعني ايه الحالقه الشيء الذي بينسف ويحلق ها الخير كما يحلق الموس الشعر قال إياكم والحالقة قالوا وما الحالقة يا رسول الله قال البغضاء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ولكن تحلق الدين المسلمين لما تعاونوا ربنا نصرهم يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة ولكن لما تنافروا ايه اللي حصل انا هحكي لكم ثلاث مواقف حصل فيها تنافر وتنابذ بين المسلمين فكانت النتيجة أسوأ مما تتصور أسوأ مما تتصور في كام في ثلاث مواقف عشان اختم لكم بيها الحلقة أول موقف إنك لما, تتنا... لما تتباغض مع أخيك وتترك التعاون معاه وتعطيه ظهرك وتخاصمه إيه اللي هيحصل لن يغفر لك لن يغفر لك والجزاء من جنس العمل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا إلا مين قال إلا متباغضين يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا استنوا لما يتوافقوا ولما يتألفوا ويحبوا بعض مرة تانية طب والتانية تاني شيء تاني شيء اخفاء ليلة القدر انتوا عارفين ان اخفاء ليلة القدر بسبب خلاف اتنين من المسلمين خلاف اتنين من المسلمين والحديث في البخاري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال لهم كنت قد خرجت حتى أخبركم بلي... حتى أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان اتنين من الناس اتخانقوا وتنافروا ها وتناجش أو قال فتلاحيا يعني اتخانقوا مع بعض قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج يقول للصحابة امتى ليلة القدر بالضبط شوف احنا قد ايه ب- ممكن يكون فيه شوية جهد وشوية عناء في العشر الاواخر من رمضان علشان نحصل ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام كان هيقول عليها بالضبط هي انهي ليلة من الليالي ولكن اللي اللي حرمنا من معرفة ليلة القدر كان اختلاف رجلين من المسلمين الثالثة في أضرار التنافر والتنابذ بين المسلمين أو ال- أو الخلاف بينهم أن الرحمة لا تنزل عليهم قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك لذلك قالوا في تفسيرها المرحومون لا يختلفون واحد يقول لك طب ما العلماء مختلفين مع بعض ده اختلاف تنوع اختلاف تنوع يعني إيه؟ كل واحد بيبقى ليه رأيه كل واحد بيبقى ليه فهمه كل واحد بيثبت عنده الدليل أو ما بيثبتش ده اختلاف تنوع اختلاف تنوع يعني لتنوع الفهم لتنوع مصادر العلم الحديث اللي ثبت عنده م- آه، مش ثابت عندك ده ت- ده مش اختلاف تضاد يعني ايه اختلاف تنوع يثري الفقه الاسلامي لكن آه، آه، لكن اختلاف التضاد البغض وال وال والحسد والحقد دي امراض لا يعرفها المسلم في قلبه تجاه احد لا يعرفها تجاه بالذات المسلم لا يحسده ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه لازم تنصحه الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم أقول لكم على الموقف الثالث الصعب جدا والحديث أيضا في البخاري وقت موت النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم شيئا لن تضلوا بعده أبدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هاتوا لي كتاب عشان أملي عليكم أو أكتب لكم شيئا لن تضلوا بعده أبدا فبعض الصحابة جري وبسرعة وقال ائتوا رسول الله بكتاب يكتب لنا شيئا لن نضل بعده أبدا فقال بعضهم رسول الله مريض ارفقوا به يعني هو حنين يعني بيحب النبي عليه السلام مش عايز النبي يتألم ويعاني في في في مثل هذا الظرف الصعب النبي بيموت في سكرات الموت قال قال آه، اتركوا رسول الله أجلوا الكتاب ده شوية فقال بعضهم ائتوا رسول الله بكتاب حتى يكتب لنا شيئا لن نضل بعده أبدا فاختلفوا فكثر اللغط فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا الآن فانفضوا ما دمتم اختلفتم وبدأتوا ت- تتنازعوا ها ولا تختلفوا فتنازعوا ها فتفشل ريح ف- فتفشلوا وتذهب ريحكم قال ما دمت خلاص كده اختلفتوا وما دام آه، آه، قال قوموا الآن فانفضوا والنبي ما كتب لناش الكتاب الذي كنا لن نضل بعده أبدا كنت هتمسك كتاب تقراه مش هتضل أبدا بعد كده شوف ابن عباس لما شاف الموقف ده بيوصف وبيقول الرزية كل الرزية المصيبة كل المصيبة المشكلة كل المشكلة ايه ما منع رسول الله ان يكتب لنا شيئا كنا لن نضل بعده ابدا اللي هو ايه التنافر بين المسلمين والخلاف بين المسلمين وعدم التعاون على البر والتقوى مم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم وان يديم قناة الرحمة طيبة مباركة وان يجعل فيها الخير كله وان يطهرها من الشر كله وان يجعل كل القائمين عليها من الأبرار الأخيار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم أحبتي في الله لا تنسوا غدا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحبتي بالخير والهدى أودعكم وبالأتر والندى أعطركم أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان